ناخد لقاء تاني مع أتستطيع أن تؤمن من ملوك الثاني إصحاح خمسة وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى, أعطى الرب خلاصا لأرام وكان الرجل جبار بأس أبرص مع كونه جبار بأس كان مريض بالبرص وكان الآراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برص فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل فقال ملك أرام انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل فذهب وأخذ بيده عشر وزنات من الفضة وستة ألاف شاقل من الذهب وعشر حلل من الثياب وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه كذا كذا كذا فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ده أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من بارس فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل أنا الله لكي أميت وأحي حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه اعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي إيه الحكاية نحكي الحكاية كان في بلد اسمها أرام لها جيش جنب شعب إسرائيل وكانوا على عداوة يعني بيخبطوا في بعض وفي أحد الغزوات الحروب خدوا بعض السبايا كان منهم بنت صغيرة يهودية فخدوها تشتغل عند بيت رئيس الجيش اللي اسمه نعمان نعمان ده رئيس الجيش يعتبر وراجل جبار قوي وإنما مريض بالبرس البرس ده مرض جلدي معدي كان وقتها يعني مشهور زي الجزام بتاع النهاردة إنما كان بيعتبروه نجاسة ويعتبروه علامة غضب من ربنا اليهود كانوا يعتبروه كده وكان مرض ملوش دواء في الوقت ده ويطلع بقع في الجسم فبيبقى غير البهاء طبعا إنما بيبقى شكله واضح إنه أبرز فالناس تتجنبه فطبعا دي حاجة متعبة جدا بالنسبة لواحد جبار زي رئيس الجيش مركزه شكلها مش حلو البنت ببساطتها البنت الصغيرة دي يمكن 15 سنة أصغر أكتر قالت لستها كده مرات نعمان عارفة لو سيدي كان عندنا كنا ودناه لابونا أليشع عندهم أبونا أليشع كان ساعتها النبي أليشع تلميذ إليه يشفيه من مرض ده أول لقاء مع الإيمان نقدر نسميه إيمان الأطفال أو إيمان البسطاء البنت مزبية وفي أرض وثنية ما تعرفش ربنا وفي بيت رئيس الجيش حاجة كبيرة أوي إنما بساطة وسذاجة إيمانها هي عارفة كده إن اللي يروح لأبونا إليشع يخف هي فاهمها كده حافظة كده إليشع ده رجل الله كانوا يسموه رجل الله ما عندوش حاجة مستحيلة أبدا فالبنت بالرغم ان هي مزبية بتحب ستها وبتحب سيدها فبتقول لها يا ليت سيدي امام النبي ما كان ساعات اسمه الرائي او النبي او رجل الله كل دي اسماء الاشعة ساعتها كان يشفيه من برص ساعات الكلام البسيط اللي يطلع من البسطاء يهز العقلاء ويأثر فيهم يعني أكيد ستها دي ست كبير يعني حاجة عظيمة مرات رئيس الجيش وده رئيس الجيش إنما قال البت المفعوصة اللي قالت الكلمتين دول وصلوا لغاية الملك دخل رئيس الجيش بيقول عندي بنت خدامة صغيرة بتقول إن أنا لو رحت للنبي بتاع اليهود هيشفيني أما الملك كمان اقتنع شوفوا الإيمان البسيط إزاي ممكن يوصل إيمان ساذج بسيط طبعا بالعقل الكلام ده مستحيل وبالمنطق الكلام ده مستحيل والمسيح له المجد ظهر الق... ظه- ذكر القصة دي عشان يقول يا جماعة في ناس بيجوا من آخر الدنيا معتقدين في اعتقاداتنا ويدوقوا اللي احنا ما بندوقهوش لأن نعمان راجل مش يهودي إنما صدق صدق إنه رجل الله يقدر يعمل ويعمل كتير قوي من اليهود ما كانوش يعتقدوا في إليشع وكتير منهم كان ضد إليشع إنما الراجل الغريب اللي جاي من آخر الدنيا كان معتقد فأول درس جميل هنا إن الإيمان فوق العقل والإيمان أبدا مش حكر على الفهماء والحكماء بالعكس أقرب جدا للبسطاء والأطفال وده اللي قاله ربنا يسوع لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال أكتر ناس تمشي ورا ربنا بسهولة الناس البسيطة يسمعوا الدرس يصدقوا على طول قصة مشهورة يمكن عارفينها أنه في قرية من القرى امتنع المطر فترة, فترة طويلة أوي وبعدين كان زمان يصلوا عشان المطر ينزل وكانت قرية مسيحية فاتفقوا يروحوا الكنيسة في يوم يصلوا طول اليوم عشان المطر ينزل وفي بيت من البيوت لقوا بنت متأخرة يا بنت مالك ما متأخرة ليه قالت بدور على الشمسية فابوها بيقول لها بتدوري على الشمسية ليه قالت احنا هنرجع من الكنيسة هنغرق في السكة طبعا المطر نزل يوميه عشان الكلمتين دول هي فهمت على طول بدلها يروحوا يصلوا في الكنيسة وهم راجعين هيغرقوا مطر مش هم بيصلوا عشان المطر وبهذا الإيمان البسيط المطر نزل فالبنت البسيطة دي والإيمان البسيط ده بيحرك ناس كتير قوي واحنا ساعات بنتريق على الناس البسطة وساعات آه، نحتقر الجهال ويكونوا الجهلة دول أقرب للملكوت مننا ويكونوا لما يقولوا يا رب عارفين بيكلموا مين ومصدقينه وواثقين انه بيسمع وتشوفوا ناس غلابة في منتهى المشاكل وعارفة تشكر ربنا اللي احنا مش عارفين نشكره واحنا مرفهين وتشوفوا ناس في أمراض قاسية جدا وفي ظروف قاسية جدا وراضيين وفرحانين واحنا ظروفنا أحسن ومش راضيين الإيمان مش بتوع الحكماء لكن كمان نعمان نفسه بسيط اللي صدق والملك نفسه يطلع بسيط لأنه صدق نعمان وكبرت الحكاية إنما مين بقى اللي وقفت عنده ملك إسرائيل نفسه جاله الجواب يقول له إيه أنا بعت لك نعمان عبدي ما هو كان الملك في الزمن ده عند الوثنيين يعتبر إله فحتى رئيس الجيش بتاعه يعتبر عبده اشفيه من برصه امر كده عسكري ما هم ملوك مع بعض بقى حتة كبرياء كده فملك اسرائيل شق هدومه من الغيظ وقال لك الراجل ده قاصد يعمل مشكلة بيتلكك يعمل مشكلة هو انا ربنا يقول لي اشفيه من بقى من مرضه هو انا اموت وحي هم معتبرين البرز ده زي الموت والحياة حاجة ما يقدرش عليها غير ربنا فبيقول انظروا انما يتعرض لي الراجل ده قاصد يتخان واستعدوا للمعركة رفعوا درجة الاستعداد وقال لك دي حركات بقى ايه من ملك أرام عشان تبتدي الحرب ولما سمع أليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليه عملت كده ليأتي إلي بعته لنا ده مش جاي لك انت انت خليك في جيشك وشغلك بعته لنا ده جاي ربنا ليعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل شوفوا إليشع متواضع قوي إنما في حتة الحق لا يتكلم جد ابعتهولي لازم يعرف إن في نبي وإن اللي قالته البنت ده معاه حق ولازم يعرفوا إن إلهنا إله جبار فجاء نعمان طبعا نعمان ده جايب موكب رئيس جيش بخيله ومركباته وقعد يروح في الحواري لغاية ما وصل للجبل اللي فيه إليشع حتت فقيرة وحتت طبعا كل ده ممكن مخه كل شوية يقول ايه انا كان ايه اللي جابرني على الهم ده دخلني وسط ال... زي ناس ساعات ايه تيجي من بره وتزور بعض الكنايس الفقيرة اللي في الصعيد فيبقى واحد في دماغه يا عم العالم دي متخلفين وجهلة بقى وسط الزبالة دي ربنا هيشتغل ويبقى في راجل قديس هنا آه الناس بتفكر بعقلها فتحتقر الفقر والجهل يعتبروا ان ربنا مش بتاع الحاجات ويطلع ان ربنا موجود في الحاجات دي اللي اختار ينزل في مزود اه ما عندوش مانع يسكن وسط الزبالين ابدا فجه نعمان بخيله ومركباته خلي بالكم ملك اسرائيل سمع كلام اليشع اليشع على فكرة كنبي يعتبر اب اعتراف المالك فمن الناحية الروحية يقول له او لا يسمع كلام وده اللي هتبان في بقية القصة ووقف عند باب بيت إليشع وصل لغاية الباب اللي فيه بيت إليشع تخيلوا معايا موكب حشم وخدم وعساكر فأرسل إليه إليشع أم إليشع ما طلعش خالص بعت له رسول يقول له اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر وتطهر قال له روح نهر الأردن انزل سبع مرات هتخف بعت له مرسال طبعا بقى نعمان بقى غلا بقى فاض بيه قال لا ما توصلش لكده بقى ما توصلش ان حتة النبي التعبان بتاعهم ده مرضاش يطلع يقابلني هو ما يعرفش ما يفهمش في اللغة الروحية فغضب نعمان ومضى وقال هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه أنا كنت فاكره هيطلع يقول كلمتين ويدعي يدعي لي دعوتين ويردد يده فوق الموضع هم فاهمين كده يحط ايده سحر بقى هم فاهمينها كده يحط ايده كده على جسمي عشان اخف انما من جوه مش عاوز يطلع بيقول لي روح اغسل استحمى في نهر الاردن اليس ابان وفرفر نهر دمشق احسن من جميع مياه اسرائيل يعني كان كنت انا جاي ضارب المشوار هما ناحيه سوريا ارام دي ناحيه سوريا فقال كان اقرب لي اروح الحتت اللي ناحية دمشق دي أما كنت أغتسل بهما فاطهر يعني ميتنا أنضف من ميتهم إيه اللي هينزلني في نهر الأردن بتاعهم ده ورجع ومضى بغيظ طبعا هو مرضاش ياخد موقف إنما كان راجع بقى بلده متغاظ جدا ليه؟ إيه اللي عطله هنا؟ الكبرياء اللي عطله إنه ما خدش الاحترام اللازم في اعتقاده كده ليس لازم يطلع يدي تعظيم سلام ويعني يهتم بالزبون لانه ده رئيس جيش انما اليشع مش دي اللي تفرق معاه اليشع بعد كده هيقابله على فكرة يعني اليشع مش متكبر بس هو حب يدوس على الحتة دي حب يحط في اختبار انت جاي من اخر الدنيا على كلمة من بنت صغيرة ما تكمل جميلك وتسمع الكلام اللي مش منطقي ودي اللي أنا عاوز أقف عندها ساعات المطلوب يكون مش منطقي ما هو بالمنطق صحيح ملوش معنى الكلام على الأقل في ذهن نعمان يطلع يحط إيده ويدعي دعوتين أهي ده آخر إيمانه يعني إنما أروح اغتسل كده من غير ما أشوف وشه حتى لا دي زيادة بقى أحيانا كبريائنا بيعطلنا وأحيانا اللوجيك بتاعنا بيعطل ونبتدي نتغاظ ونتفلسف انما شوفوا اللي هيحصل لان الراجل ده برضه فيه شوية حاجات حلوة نعمان وجاي المشوار ده كله عشان يخف ربنا مش هيرجعه خسران فتقدم عبيده وكلموه وقالوا الرجالة بتوعه بقى يا أبانا واضح انه كان بيعملهم بحب فكانت اللغة بينهم يعني زي أبوهم هو طبعا رئيس الجيش إنما كان فيها نوع من المودة لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله يعني لو قال لك ادفع مليون دولار كنت هتدفع كان هيدفع طبعا ده رئيس جيش لو كان قال لك تسافر مش عارف فين كنت هتسافر إنما الراجل قال لك فركة كعب تنزل نهر الأردن سبع مرات موضوع بسيط أما كنت تعمله فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطفر شوفوا الناس البسيطة برضه هي اللي بتهدي الناس الشديدة قالوا له ما تسمع كلامه زي ما يقولوا خلاص بدل صدقنا من الأول ما نكمل ونصدق للآخر هنخسر إيه فنزل برضه هنا فيها حتة ايه كبرياء اتكسر شوية سمع لولاده سمع لعبيده فدي حاجة كويسة دي ظاهرة كويسة انه تنازل عن كرامته شوية وسمع الكلام طبعا تلاقيه كان مكسوف رايح نهر الاردن وراجل اجنبي وحواليه عساكر وبعدين نازل يستحمى في نهر الاردن اكيد عقله يعني ما كانش مرتاح وباصص حواليه ومش عاوز حد يشوفه ومكسوف ومش مصدق قوي خلي بالكم انما لزوم المشوار فنزل وغطس برضه سبع مرات تلاقيه بعد اول غطس قال انا ايه اللي بعمله ده ايه اللي انا بعمله ده انا بضحك على نفسي ده الحكايه كلها انا مغفل اللي جيت على كلام حته عيله اصدق كل الخرافات بتاعت اليهود دي انا بحاول افكر معاكم بصوت عالي ايه اللي بيحصل ساعات جوانا لما نقف في أزمة مع عقلنا كلمة ربنا ساعات تبقى مش فوق العقل عقلي مش قابل الكلام ده تنازل اللي بيطلبه ربنا ده مش منطقي والإيمان بالسماويات ده مش منطقي والعطاء المطلوب بلا حدود ده مش منطقي وال حاجات كتيرة كده مش منطقية باللي بيطلبها ربنا فالعقل بيزوم ويهيج وكمان وراك كبرياء يسخنوا والكرامة تنقح نزل وغطس في الأردن سبع مرات كل مرة تلاقيها كلفته يعني حوار شديد داخله حسب قول رجل الله إنما التزم بالكلام بالحرف سمع الكلام لآخره فرجع لحمه كلحم صبي صغير دي علامة لأن بيحصل حاجة اسمها أتروفي في بعض المناطق فبيبقى الجلد واضح عليه إنه اللحم زي واحد 150 سنة جلده ضاع خالص إنما لقى جسمه رجع يعني لحم زي الفل نظيف خالص كل المرض اختفى فباينه هو فاهم نفسه كويس فرجع إلى رجل الله قام خد الجيش تاني وراح على بيت إليشع برضه فيه حتة حلوة إنه راجع يشكر راجع مقدر هو وكل جيشه كل الجيش ده طبعا يمكن مئات من العساكر وراه ودخل ووقف أمامه يبدو إليشع طلع له المرة دي وقال شوفوا الكلام الحلو هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل شوفوا الاعتراف جاي من رئيس جيش أجنبي بيقول عرفت أن مفيش إله في الدنيا غير بتاعكم أنا صدقت والآن فخذ بركة من عبدك شوفوا بقى نزلت بقى الحكاية أنا اللي عبدك يا إليشع خد بركة من إيدي يعني اقبل هدية مني أرد بها جمايلك فقال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه أني لا آخذ إليشع قال له لا احنا مش بتوع كده انت فاهم الحكاية غلط مجانا أخذت ومجانا أعطى أنا ملياش فضل في الموضوع إيمانك يا ابني شفاك فقال له خد بركة من إيدي قال له لا حي هو الرب أنا لا أخد حي هو الرب ده كان زي قسم بس مش حلفان يعني إنما الكلمة اللي كانت في لسان الأنبياء يعني ربنا ما يسمحش أبدا أمد إيدي لحاجة زي كده وألح عليه أن يأخذ نعمان بيزن عليه يقول له خد أي حاجة ده أنا جاي بغنى الدنيا كله قال له لا غنى الدنيا لو دخل قليتي أنا هروح هضيع الغنى الروحي بتاعي يروح خلي بالكم من الإيمان بتاع الأنبياء بقى من عظمة الأنبياء دول إن كانوا يكرهوا غنى الدنيا لأنه دايما شايفين الغنى يا دنيا يا سما فكانوا يحسوا إنه لما تيجي الحاجات دي كتير تضيع الغنى الروحي فمن هنا كانوا يتجردوا ويزهدوا ويبقوا خايفين من القرش يدخل حياتهم هم عايشين بالبركة فكانوا يقلقوا من الحتة دي فبالرغم من إلحاحه أبى ده إيمان طبعا في واحد الناس عمالة تزن عليه ياخد فلوس يزنوا عليه أبدا بيقول له أنا ما عملتش حاجة شغل ربنا هاخد حق ربنا فقال نعمان أما يعطى لعبدك حبل بغلين من التراب شوفوا بقى طلب طلب غريب جدا هو تحول إلى الإيمان قال له أقول لك حاجة اسمح لي أعبي شوالين رملة من تحت رجليك يا عم الشعب عاوز تراب بلدكم عشان أنا مش هقدر أصلي لربنا في التراب النجس اللي في بلادنا حسب تفكيره أما بلادهم كلها أوثان بلادهم كلها خطية فقال له أنا عاوز التراب المقدس بلدكم دي مقدسة صدقوني في أجانب بيؤمنوا إيمانيات تتفوق علينا في فوج أجنبي مرة نزل الصعيد كان دارسين آثار ودارسين تاريخ وعارفين عصور الاستشهاد في مصر نزلوا في حتة يعني very dirty وحتة فقيرة جدا جنب سوهاج كده حتة اسمها أخميم يعني زمان ولقوا الفوق كله نزل من الأتوبيس السياحي ركع على الأرض وباسوا الأرض والناس الشحاتين والغلابة بيبصوا لهم كده مش فاهمين الناس دي مجنونة ولا ايه أتاري الناس دي عارفين إن الحارة دي كانت دم للركب دم الشهداء فهم بإيمانهم وثقتهم الأجانب جايين مسافرين عشان يبوسوا الأرض اللي غرقت دم شهداء وإحنا مش دريانين بالعز اللي إحنا فيه فقال أنا هاخد حمل بغلين من التراب لأنه لا يقرد بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب أوعدك ما سجدش الإله غير ربنا عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك قال له بس عاوز أخد حل بحاجة عاوز أستأذن في حاجة أنا أصلي رئيس جيش أرام والملك ما يدخلش يسجد للإله التعبان بتاعنا غير وهو متكئ على إيدي هو الرجل التاني فلما أدخل معاه ما تزعلش مني أنا هدخل معاه بس إنما لا هسجد ولا هقدم ذبيحة إنما مضطر جامله في المشوار ده فهو عاوز يقول له اديني حل بس لما أدخل ما, ما تتحسبش غلطة عليا هو خلاص اقتنع ان كل الآلهة دي مزيفة فقال له عند دخول سيدي إلى بيت رامون ليسجد هناك ويستند على يدي أسجد في بيت رامون عند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر يعني أنا بس هنحني جنبه كده لأن دي بروتوكول يعني لازم أدخل معاه أوطي راسي شوية إنما أنا مش في قلبي الكلام ده قال له ربنا معاك الله يحلك امضي بسلام لغاية كده في أكتر من شخصية برضه وفي أكتر من درس في طفلة عندها إيمان أطفال جبار هي ورا القصة دي ورا المعجزة دي ورا إيمان رئيس الجيش أحيانا الأطفال يكونوا هم اللي بيغيروا شكل الدنيا أحيانا البسطاء بإيمانهم سمعان الخراز راجل بسيط محدش معتبر له إنما سمعان ده هو اللي ورا نقل الجبل إيمان بسيط بس إيمان يحرك جبال نمرة اتنين في ناس حكماء وفهماء بس قلبهم بسيط مستعدين يصدقوا في علم وفي ثقافة وفي جاه وفي مركز بس ما عندوش مانع يصدق وشوية تنقح الكرامة عليه وشوية يدوس عليه وبعدين في العساكر اللي برضه صدقوا المشوار وراحوا وألحوا عليه قالوا له كمل جميلك ما قالكش يعني ادفع وما قالكش روح وتعالى كنا متوقعين طلبات كتير قوي عشان تخف كان ممكن يقول لك كروشته طويلة وش وظهر كان حد عارف كنا هنسمع الكلام برضه انما يعني نغطس سبع مرات خلص وفي الاخر نعمان نفسه اللي اعترف بالايمان وتغيرت حياته واصبح شاهد للمسيح في بلده وفي مكانه ولما مضى من عنده فاضل شخصية بقى محزنة مسافة من الأرض مشي بقى راجع بلده خلاص راجع فرحان جدا وهيبقى احتفال عظيم انه نعمان راجع خافف فقال قال جحزي غلام أليشع رجل الله تلميذ أليشع رجل الله اسمه جحزي هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الآرامي هذا ما أحضره خلي بالكم جحزي قاعد متفرج على السيناريو من الأول ده ده التلميذ هنا التلميذ ما بيبقى ملازم لسيده ملازم لأبوه الروحي زي نظام الرهبان كده رهبان الشيوخ كل واحد له راهب تلميذ أو البطرك بيبقى له تلميذ أو الأسقف بيبقى ملازمه فعارف القصة شايف تعمان جاي أبرص وشايفه راجع سليم زي الفل إنما واقف متغاظ وبيغلي لأن نعمان عمال يلح على إليشع خد وإليشع يقول له لا مش هاخد وجحز عمال يقول ما يفوت لنا حاجة يا سيدي بس حتة هدوم حتة هدمة حلوة طب قرشين كويسين طب أكلة حلوة دول ناس أغنياء قوي فعينه في إيه في الفلوس بالرغم أنه عايش مع رجل الله خلي بالكم الحتة اللي تخوف دي عايش في العز بيشوف معجزات كل يوم طبعا اللي من النوع ده مرة واحد قال لي انه عاش شوية مع أفامينا فقال لي انا كنت ببقى سامع بوداني مش مصدق كل شوية ناس داخلة طالعة اللي بياخد وعد بمعجزة واللي جاي يبشر بمعجزة واللي جاي يقول له يا سيدنا صلواتك استجيبت وحصل وهو بيقول لي كلام اللي بنقراه في الكتب انا كنت حاضره فاللي بيبقى معاشر ده اللي بيبقى تلميذ ده طبعا بيشوف كتير قوي وبيتفرج على عجائب كتير قوي احنا فين لما نسمع عن معجزة انما اللي عايشين في العز بيبقوا شايفين كتير قوي ومع كده ممكن الايمان يضيع زي ما هنشوف اهو هو ذا سيدي قد امتنع ان يأخذ عن من يد نعمان الارامي هذا ما احضره حي هو الرب اني اجري وراءه واخذ منه شيئا انا هجري وراه واخد حاجة يعني احنا غلاس غلابة والخير جلغات عندنا فصار جحزي وراء نعمان ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال السلام فقال سلام إن سيدي قد أرسلني قائلا هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان شوفوا بقى محبة الفلوس ورا كل الخطايا محبة المال ورا كل الشرور فلازم هيغير كلام هيقول انه إليشع عاوز ياخد حاجة فلازم يعمل قصة فقال جالنا اتنين غلامين من جبل فرايم من بني الأنبياء كان في زي مدرسة أنبياء حاجة زي كليريكية كده بيتربوا يتعلموا الصلوات الطويلة والتسابيح وبتاع عشان ياخدوا مكان في الأنبياء قال له جالنا اتنين منهم ودول ناس غلابة غالبة فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب قال له احنا عاوزين بس وزنة وزنة دي يعني لها مع معيار كده وهدمتين فقال نعمان اقبل وخذ وزنتين نعمان الراجل ما صدق حد طلب عاوز يدي وألح عليه طبعا ألح على أليسع أبا إنما هنا مش محتاج إلحاح مفيش خلي خلي لا طبعا ده ما صدق وصر وزندي فضة في كيسين وحلتي ثياب ودفعهما لغلاميه فحملاها قدامه ده خلي بالكم ده جحزي له كمان تلاميذ يعني المهم او الغلامين دول ساعات يقولوا بتوع نعمان ولما وصل الى الاكمة اخذها من ايديهما واودعهما في البيت واطلق الرجلين فانطلق وعمل ايه اما هو فدخل ووقف امام سيده دخلهم الخيمة بتاعته طبعا نعمان الجحزي خد الحاجات دي لنفسه طبعا من ورا سيته ودخل وقف قدام ايه اليشع وكأنه لا عمل حاجة وحشة وكله تمام شوفوا اللي يحصل فقال له إليشع من أين يا جحزي كنت فين فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك كذبتان قال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك كلمة غريبة جدا عارفين معناه ايه ده انا قلبي وقع لما شفت الراجل نازل من على حصانه عشان يقابلك انت شايف نهارك ابيض اتاري ليش قاعد فقليته بيتفرج من بعيد بيتفرج بال... بالروح النبوة شايف اللي بيحصل كله شايف قال له ده انا قلبي وقع لان كان نفسي ما تلحقوش فاهمين المعنى يعني إليشع بيقول لجحزي كان نفسي انك ما تلحقوش عشان مؤامرتك تبوظ انما اول ما لقيته نازل يقابلك عرفت انك وقعت في المصياطة الشيطان ضحك عليك وهتكمل المصيبة ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم يبدو ده history بقى بتاع جيحزي زي يهوذا فارق الصندوق قال له انت عمال تاخد كروم وغنم وبقر وعبيد وجواري وعمال تعبي على حسي وانا ساكت ساكت ساكت ودريان وشايف زي ما ربنا كان دريان ان يهوذا بيسرق الصندوق وساكت برص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد خلصت بقى حكم شوفوا حاجة تخوف نعمان جاي أبرص راجع صحيح وجحز الصحيح بقى أبرص والفرق كلمة الإيمان صحيح كلمة الإيمان نعمان صدق وكان هيتراجع ورجع صدق وفي الآخر كسب كل حاجة إنما جحز في درس تاني مش راضي يصدقه إن عشرة القديسين وإن الحياة الروحية وإن الصلاة وإن التقوى أغلى جدا من الكلام ده وإن الوقت مش وقت إن الواحد يحوش ذهب وفضة وكروم وزيتون وبتاع ويسيبهم ويموت الوقت نستغله في عمل روحي الوقت نقرب فيه من ربنا كل الدروس اللي بقالك سنين بتسمعها وكل المعجزات اللي انت شايفها ما ربتش في شوية ايمان جواك شايف راجل جاي من اخر الدنيا عشان ياخد تراب الارض اللي احنا واقفين عليه وانت عينك في فلوسه يبقى انت تاخد البرس اللي عنده فاهمين الكونتراست اللي عاوز اقوله واحد متربي في العز ومش راضي يؤمن واحد بعيد خالص وجاي يؤمن بشدة في نعمان كتير قوي اليومين دول في ناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تعرف ربنا في ناس بتصدق اللي مكتوب عندنا أكتر جدا ما احنا بنصدقه في ناس تؤمن بالقديسين ورجال الله عندنا أكتر جدا مننا دول هيبكتونا وهيدينونا أمام الله إن نبقى احنا في العز ده ودايسين على التراب اللي كله نعمة تراب الكنيسة يعني تراب أقصد بيه الجو اللي احنا فيه وهم بيتمنوا التراب ده سمعتها من أكتر من شخص يعني غير مسيحي انتوا في عز مش دريانين بيه واحنا فعلا مش دريانين وساعات نبقى جحزي بنحسدهم على اللي في ايديهم ونعمان وأليشع يقول لنا هو ده وقت ذهب وفضة احنا عندنا الغنى كله في حياة هذا الرجل قصة غريبة أخرى بعدها يبدو بكذا سنة لأنه نعمان اختفى من الصورة إنما الشيطان لازم يقلب المواجع صح ستة عدد ثمانية أما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الآراميون حالون هناك يعني إيه ملك أرام دبر مؤامرة يدخل يغزو إسرائيل من الحتة دي مين الوحيد اللي بيعرف الكلام ده اللي عينيه مفتوحة كانوا يسموه مفتوح العينين أو يسموه الرائي عارفين الرائي يعني إيه يعني شايف كل حاجة الإيمان كده الإيمان يفتح عينيك على حاجات الناس مش شايفاها يخليك شايف السماء اللي الناس مش شايفاه يخليك شايف ربنا اللي الناس مش شايفاه يخليك شايف ملائكة اللي الناس مش شايفاها شايفهم بالإيمان على الأقل مش شايفهم لازم يعني حرفيا لكن أليسع عنده روح النبوة فكل ما مؤامرة يعملها ملك أرام هو يعرفها من مطرحه فيروح يقول للملك بتاعه حاسب يا ابني هيغزوك من المنطقة دي فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين يعني أكثر من مرة ومرتين كل مؤامرة يعملها ملك أرام يبوظها له أليشع بالاتصال بملك إسرائيل فعمل اجتماع عاجل بقى فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل قولوا لي مين واحد مين فيكم جاسوس مين فيكم بتاع ملك إسرائيل لازم فيكم واحد وهم المستشارين دول بيبقوا خمسة ستة هم اللي عارفين سر المعركة فما طلعتش بره الدايرة دي فقال لهم في واحد مننا عميل لملك إسرائيل ما هي الحرب كده تتفسرش غير كده هم بقى كانوا فاهمين فقالوا له ايه قال واحد من عبيده ليس كذا يا سيد الملك ما فيش ولا واحد خاين فينا ولكن أليسع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك شوفوا ثقتهم دول البعدة البعيد خالص يعني ما عندهمش دين وما عندهمش لكن عارفين ان إليشع يعرف وفاهم عندهم إيمان بس هم دول زي الشياطين عندهم إيمان بس مش حابين يؤمنون ويقشعرون فاهمين في فرق بين الإيمان اللي يدخلك في علاقة مع ربنا أو مع رجل الله وبين الإيمان اللي تبقى فاهم ومتأكد إنها مش عاوز تاخد موقف أي خطوة فقالوا له اللي شعب يعرف اللي انت بتقوله في اوضتك فاحنا خسرانة خسرانة الحكاية مهما طبخناها مفيش فايدة فقال اذهبوا وانظروا أين هو شوفوا لي بقى الراجل ده أنا عاوزه بأي تمن مش مهم ملك إسرائيل دلوقتي نخلص من أليشع وبعدين نشوف إسرائيل كلها فأرسل وأخذه فأخبر وقيل له هو ذا هو في دوثان دوثان دي منطقة جبلية كان في جبل صغير كده هو قاعد فيه مكان خلوي يعني فأرسل, فأرسل إلى هناك خيلا خيل ومركبات وجيش تقيل مدرعات عشان أليشع مش رايحين يمسكوا يعني جيش يمسكوا نفر بس جيش تقيل رايح لأنه ده مش معروف هذا الساحر آخره إيه فكل الاحتياطات موجودة العسكرية لأنه ملوش حل فبكر خادم رجل الله يبدو بقى ان جحز اترفد من الشغلانة بعيد عنكم وجي راجل تاني شاب تاني بقى هو التلميذ وقام وخرج يبدو الصبح بيصلي باكر وبيجيب المية لسيده يغسل له ايديه ليهم طقوس كده في الجبال دول متوحدين يعني والجبل ما فيهمش حد واذا جيش محيط بالمدينة كلها شاف بقى الجيش على الفجر محاوط الجبل كله وخيل ومركبات فقال غلام له آه يا سيدي كيف نفعل كيف نعمل يعني ضعنا هنعمل ايه ده مع ده كله فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم شوفوا الكلام ما تهزش خالص ايه الذين معنا معناش غير شوية تراب قال له لا الذين معنا أكثر من الذين معهم دول يطلعوا ألفات انت بتعرفش تعد ادي واحد اتنين بس خلصت هم ألفات الذين معنا أكثر من الذين علينا فوق العقل فوق المنطق فوق الحساب فوق الحواس هو ده الإيمان اللي معانا أكتر ساعات ناس تقول المسيحيين في مصر أقلية الذين معنا أكثر من الذين معهم بس أنت مش شايف ساعات تبقى لوحدك في مكان كله ناس ضدك ما تبصش بعينك الذين معنا أكثر من الذين معهم خلي ده إيمانك إنما الولد مش قادر لسه مبتدئ تلميذ جديد مش واخد بقى على الكلام الكبير ده فقال له ايه فصلى إليشع إليشع ما عندوش مشكلة عنده إيمان مخليه مرتاح ما تهزش إنما الولد لسه مبتدئ زي توما فصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه مقصود بيها فتح عيني عشان أشوف ما لا يرى غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى هو ده الإيمان دي عاوزة الواحد عينيه تتفتح عاوزة صلاة عشان نشوف اللي احنا مش شايفينه وهو ده الإيمان ازاي تشوف المشاكل خير ما دي امور لا ترى ازاي تشوف ملايكة محاصرينك ومحاوطينك ما دي امور لا ترى ازاي تشوف الابدية اللي مستنياك دي امور لا ترى ازاي ربنا تشوفه محاصرك من خلف ومن قدام حاصر تاني دي اشياء لا ترى ازاي تشوف ان كل حاجة بتتعمل في الدنيا لمصلحتك كل دي اشياء لا ترى قال له افتح يا رب عيناي الغلام فيبصر ففتح الرب عيناي الغلام فأبصر يمكن المنظر ده ما كانش موجود إلا بس عشان الولد إنما الحقيقة موجودة على طول فاهمين المعنى حقيقة أن الذين معنا أكثر من الذين علينا دي موجودة على طول إنما المنظر ده لزوم الولد الغلبان المبتدئ فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار من نوع تاني بقى خالص لقى الجبل مليان حاجات منورة وملايكة ماسكة سيوف ومنظر بقى منظر خرافي بقى منظر تاني خالص غير المنظر اللي هو شافه أول مرة شوفوا الصلاة بتعمل ايه تغير المنظر قبل الصلاة رملة والدنيا كلها عليك بعد الصلاة الرملة دي بقت ملايكة والدنيا كلها صغرت صلاة بتفتح عينينا على الأمور التي لا ترى بس دي عاوزة صلاة أليشع طب ما صلاتي أنا وماله بس صلاة أليشع أقوى بلاش ننكر أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله لغة أن كلنا قديسين زي بعض دي لغة مش كتابية وروح مش مسيحية وما فيهاش التواضع اللي احنا شاربينه من قديسينا وأبائنا لا احنا نجري على القديسين ونقول لهم اطلبوا عننا ومعانا احنا بنصلي انما صلواتكم اقوى لان ليش لما يقول افتح يا رب عيني الغلام طلبة البار تقتدر كلنا يعني ربنا يدينا نبقى إليشع إنما ما نلغيش احتياجنا للأب الروحي اللي هنا للقديس اللي هنا اللي طلبته غالية عند ربنا ف ولما نزلوا إليه نزلوا بقى الجيش عمال يقرب على الجبل طبعا الولد هدي بعد المنظر ده انما برضه مش عارف ايه اللي هيحصل هيحصل خناقه بين السيوف الناريه والسيوف العاديه ولا ايه هو مش فاهم اللي هيحصل لما نزلوا اليه صلى اليشع الى الرب ما كل صلوه تغير الدنيا وقال اضرب هؤلاء الامم بالعمى قال له يا رب اعميهم كلهم فعماهم كل الجيش اللي جاي ما بقاش شايف فضربهم بالعمى كقول أليشع شوفوا كأن ربنا بينفذ الأوامر حاجة غريبة جدا برضه زي إبراهيم كده أبونا إبراهيم امبارح يفاصل مع ربنا وهنا أليشع يدي أوامر للسماء السنة يبقى عندنا ذرة من إيمان الناس دي ويعقوب يقول كان إلي إنسان زينا تحت الآلام مثلنا يصلي صلاة يقفل السماء ثلاث سنين ونص ويقول ما يتنزلش نقطة غير لما أنا أقول حاضر يا إيليا كأن ربنا اللي بيقول حاضر ده إيه ده ده إيه العز ده كل شيء مستطاع للمؤمن ده احنا نخلينا نسيب كل حاجة في ايدينا ونفكر في الإيمان وننشغل بالإيمان ونطلب الإيمان ونزن على الموضوع ده ليل ونهار ونصرخ أعن يا رب عدم إيماني كقول أليشع فقال لهم أليشع ليست هذه الطريق ولا هذه المدينة اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عنه إليشع نزل لهم بنفسه قال لهم امشوا ورايا هدلكوا على اللي انتوا عاوزينه فصار بهم إلى السامرة السامرة اللي فيها ملك إسرائيل وجيش إسرائيل خد الجيش اللي جاي معتدي طابور وراه يمكن ألفات ما نعرفش عددهم ودخل بهم للسامرة طبعا وصل خبر لملك السامرة حضر الجيش بتاعه ودخل في الميدان كبير كده وبقى هم محوطينهم جيش بقى إسرائيل وخلاص كمين يعني ما كده كملت خلاص كل دول ممكن يقتلوا في لحظة ما هم عميان مش شايفين حاجة فالحكاية سهلة قوي المأمورية بقت سهلة جدا في ايدين ملك إسرائيل شوفوا اللي هيحصل لما دخلوا السامرة قال أليشع يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا استنى نفتح عينيهم ازاي طب ما خسارة ان متبعهم وهم عميان احسن لا مفيش ذبح ولا كلام من ده هنشوف ففتح الرب أعينهم فأبصروا وإذا هم في وسط السامرة عرفوا أن هم هم وقعوا في فخ يعني في الكمين فقال ملك إسرائيل ملك إسرائيل واقف جنب إليشع مستني الأوردر يضرب ما خلاص هو افتكر كده أنه هيضرب وهيعدم كل الجيش ده وهيقطع إيدين ملك أرام عشان يحرم يفكر تاني لما رآهم هل أضرب أضرب يا أبي فقال لا لا تضرب تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك وانا جايبهم لك لغايه عندك عشان تضربهم لما تبقى تحارب تبقى تضرب انما دي مش حرب دي فسحه احنا جايبينهم يتفسحوا في السامره اتفرجوا على السامره شوفوا ملك السامره شوفوا النبي بتاع السامره وروحوا تضرب ده ايه احنا مش بتوع كده ضع خبزا وماء امامهم واجب الضيافه اكلهم خلي العساكر بتوعك يعملوا لهم فطار عشان الناس جايين من سفر فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيده شوفوا رجل الإيمان مش بتاع حرب لا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير هما فريسة سهلة في دي وقوة ربنا لا تستغل في الشر أبدا ولا تستغل في الانتقام ولا تستغل في الأذية لا قوة ربنا تخدم على المحبة وعلى التسامح وعلى العطاء فقال له لا أكلهم ومشيهم يرجعوا لسيدهم عشان يحكوا له يحكوا له انه رجل الله ما بيكرهش حد وما بيأذيش حد انما بيكره الحرب فأولم لهم وليمة عظيمة ملك إسرائيل سمع الكلام تخيلوا العساكر جايين بيعملوا لهم وليمة عظيمة بيذبحوا لهم خرفان عشان دول الأعداء يا سلام بأي منطق ده ده منطق الإيمان بس فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل لأرض إسرائيل طبعا خلاص بقى بعد الكسفة دي لا يمكن يرجعوا تاني يحاولوا درس التاني من ألي شعب هو فتح العين فتح العين يعني ايه يعني احنا عينينا مقفولة يا جماعة لازم نعترف بكده وربنا يحمينا ما يتقالش علينا زي لما اتقال على اليهود لهم عيون يبصرون ولا يبصرون كان مقصود بيها لا يبصرون ما لا يرى ولهم أذان يسمعون ولا يفهمون عاوز أقول لكم أن ساعات الإنسان لما يكون ما بيشوفش ما لا يرى لو شاف حتى بعينه ما بيصدقش في ناس تشوف معجزات وما تصدقش برضه ليه لأنه تعود لا يؤمن فمش عاوز يصدق أما اللي عنده إيمان مش محتاج يشوف بعينه طوبى لمن آمن ولم ير يبقى كاننا بنتكلم في ثلاث درجات واحد عنده إيمان وثقة مش محتاج يشوف معجزات عشان يصدق ومش محتاج يشوف ملائكة عشان يقتنع ومش محتاج يشوف رؤية للسماء عشان يصدق ان في سماء مستنياه مصدق وفي واحد لما يشوف بعينه يصدق وفي واحد حتى لو شاف بعينه معجزات ورؤى ما بيصدقش لهم عيون يبصرون ولا يبصرون حاجة تخوف الحكاية محتاجة ايه افتح يا رب عيناي الغلام ليبصر كأننا كلنا محتاجين نصليها لنفسنا لولادنا افتح يا رب عيني خلينا اشوف ان معايا ناس انا مش مش شايفهم خلينا اشوف الوعود بتاعك بتتحقق بالرغم ان انا شايف الدنيا كلها لسه ملخبطه خليني اشوف ان التجارب بتشتغل لحسابي مش عليا انا مش شايف الحاجات دي هختم بقصة من العهد الجديد في حتة ايمان في لقى خمسة لقى خمسة فيه بتاع ثلاث قصص اربعة كلهم ايمان بس انا هاخد قصة واحدة عشان الوقت ناخد القصة الثالثة من عدد 17 في أحد الأيام كان يعلم وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم وكانت قوة الرب لشفائهم يعني المعجزات كترت وجاي له ناس كتير وجاي له من القرى ومنين ما بيقعد بيتلموا عليه الزحمة ودخل بيته بيوعظ طبعا البيت على آخره ناس محوطة في كل حتة والبيوت سويسي اللي منكم بيروح معانا العشوائيات تلاقي البيوت ايه زي يعني ملهاش سقف يمكن السقف بيبقى عبارة عن خشب معرش كده متقاطع مع بعض انما مفيش بقى مسلح وكلام من ده وغالبا كلها بتبقى دور واحد زمان مفيش بقى دورين الا في البيوت الراقية قوي لكن كان كله غلابة فبتبقى بيت واحد واسع كده وخلاص دور واحد إذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا وكانوا يطلبون أن يدخلوا بي ويضعوه أمامه المفلوج هنا بمعنى بارابليجيك يعني شلل كامل شلل رباعي غالب طبعا ده عشان يتشال غلبة غلبة محتاج ثلاثة أربعة يشيلوه لو كان بسريره لأنه هيطلع أنه شايلينه بسريره فبسريره اتنين أقلها لكن ممكن يبقى أكتر من اتنين لو المشوار طويل طبعا بهدلة ياخد واحد بسريره من بيته ومفيش مواصلات والدنيا زحمة جدا وداخلين لاقيين البيت مليان على آخره فمفيش فايدة لو هنفكر بلغتنا خليها في ميعاد تاني نرجع مكبوسين ومقهورين وخلاص مش يومه مش يومه إنما الناس دي كل غرضهم يحطوه قدامه هم عارفين ان ملهمش دور اكتر من كده مش هيتكلموا حتى وسط الزحمة دي مفيش وقت للكلام هم عندهم تارجت محدد جدا ان هم يعملوا اي حاجة بس يوصلوه قدام المسيح وبس الباقي مش عليهم فلما شافوا المنظر عامل كده لما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا إلى على السطح ودلوه مع الفراش غالبا القصة دي محتاجة شغل كتير ليه؟ غالبا هيربطوه الأول في السرير لأنه أي هذا يقع وبعدين عشان يسحبوه فوق غالبا حبال وشغلانات بقى والناس بتتفرج على المنظر من بره المسيح جوه مش شايف المعتقد انه مش شايف انما هما بيعملوا شغل كبير بيربطوا المشلول غالبا في سريره ويربطوا حبال في سريره واتنين تحت او واحد تحت واحد يتنطط ويطلع على السقف يبتدي يشد او اتنين يشدوا وبعدين يطلعوا وبعدين يبتدوا يكسروا في خشب السطح او يوسعوا لهم سبيس كده وبعدين بنفس الحبال تاني يبتدوا يزحلقوه فوق راس المسيح الحكاية مش سهلة لأن احنا لما بنقراها بنفتكر انها حاجة عملية سهلة لا دي قصة مرهقة ومزعجة ولازم في ناس قاعدة تقول حاسب يا جدع بلاش الكلام ده طب استنوا لما المسيح يطلع طب خليها يا أخي يوم تاني طب مش هيخلص إنما يعني لازم هيكون حاصل الكلام ده دلوه مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط دي غالبا الأجر دي يعني اعتقادي يعني إنها مقصود بيها اللي هي الخشب اللي كان في السقف والسعود دخلوه من قدام يسوع فلما رأى إيمانهم فين إيمانهم دول ما قالوش ولا كلمة وما صلوش حتى ولا صلوا ساعات الإيمان ما يبانش في الكلام إنما الإيمان يبان في الأكشن هم واخدين موقف إيجابي وخدمة واجتهاد وشغل من غير كلام دول ما بيعرفوش يصلوا يمكن يعني وما عندهمش حاجة تانية تتعمل غير كده إنما عندهم إيمان جوه قلبهم إنه عليهم يوصلوا للمسيح يحطوه قدامه والباقي عليه هو فالمسيح شاف الإيمان اللي ما فيهوش كلام وشاف الثقة اللي ورا كل تحركاتهم لأن لو عندهم أدنى شك إنه هيخف مش هيعملوا كل اللي عملوه ده مش هيستموتوا كده مش هيبهدلوا نفسهم كده مش هيستحملوا كل اللي هيسمعوه لا هم متأكدين ان لو عرفوا يوصلوا للمسيح خلاص هيخف بهذا الإيمان لما رأى إيمانهم قال له إنما فاجئهم بقى أيها الإنسان مغفور لك خطاياك برضو بعض الآباء اختلفوا إيمان مين إيمانهم هم ولا المفلوج جواه محسوب المفلوج في الإيمان ولا مش محسوب أغلب القديسين قالوا غالبا محسوب لأنه ما كانش هيسيبهم يعملوا كده لو ما عندوش إيمان كان يقول لهم روحوني بيت ما تبهدلونيش ما تبهدلونيش ما تهزقونيش قدام الناس إنما بعض القديسين قالوا في تفسيراتهم القديمة لا ممكن حتى هو ما يكونلوش دور لأن في سؤال ساعات نسأله صلواتنا على الناس لسه ما عندهاش إيمان تجدي أو لا تجدي إيماننا إحنا يشفع في آخرين لم يطلبوا الشفاء بنفسهم الشفاء الروحي أيوة له دور له دور طبعا فيش حاجة ملهاش دور عند ربنا أبدا لكن كانت المفاجأة طبعا الطلب واضح ضمنيا يعني شغلانة المسيح الشفاء فمش محتاجين يقولوا له اشفيه انما هو فاجئهم باستجابة غير متوقعة قال لهم قال له يا ابني عشان خاطرهم مغفورة لك خطاياك كل الناس همهمت ويمكن اللي فوق كمان قال له نعم يعني ايه هنرجع بالشيلة تاني ايه مغفورة لك خطاياك طب احنا الجدع لسه مشلول وهنا المسيح له المجد قصد يعمل كده عشان عاوز يعلمنا حاجة احنا مش فاهمينها أولوياته في الاستجابة احنا أولوياتنا في الطلب غير أولوياته في الاستجابة أولوياتنا في الطلب الواد يخف سوري في التعبير والقضية تخلص والمرض يروح والمشكلة تتحل بس إنما أولوياته مش كده كل ده بالنسبة له كلام سهل قوي وبسيط جدا إنما الأهم الخطية اللي ما اتشالتش الغفران اللي يدخله سما ولا يوديه جهنم دي اللي شغلة ربنا أكتر صلواتك أهم تروح في الاتجاه ده اللي بنسميه الشفاء الروحي مش مهم يخف ما هو اللي هيخف بكرة برضه هيعيا تاني واللي هيخف وهيعيا في الآخر هيمشي كده كده إنما خف روحيا مستعد يدخل السماء خد الغفران ده أهم جدا من من إن يقوم يمشي فلما قال مغفورة لك خطاياك أحبط الكل محدش عاجبه وطلعت همهمة من الناس يقولوا إيه ابتدأ الكتب والفريسيم اللي حواليه أغلبهم بقى إيه رجال دين متعصبين يهود متعبين يفكرون قائلين طبعا مكسوفين يقولوا له حيلك وإيه اللي أنت بتقوله إنما قالوا في بالهم إيه هذا يتكلم بتجاديف تجاديف يعني بياخد مكان ربنا ده مين ده اللي يقول مغفورة لك خطاياك مهما كان يعني لأن هما بيتعاملوا معاه كنبي يعمل معجزات إنما غفران الخطايا لله وحده ودي تؤكد أن المسيح هو الله من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده ده بيقول كده فشعر يسوع بأفكارهم المسيح بيرد على أفكارهم من غير ما يقولوا برضو دي تؤكد لاهوته وأجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم إيه اللي أنتم بتفكروا فيه أنهي أسهل فنظركم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي بما أن الاتنين مش في إيديكم تفتكروا أنهي أسهل لأن يمكن واحد في باله قال أيوة أسهل حاجة أن الواحد يقول إيه مغفورة لك خطاياك لا حد شاف ولا حد حس أهو كلام فاهمين إزاي يعني في في ذهن البعض قد يكون تهرب من إنه يعمل معجزة بقولة مغفورة لك خطاياك ففاكرينها أسهل قال لهم أيهما أيسر أنتوا فاكرين أنهي أسهل الغفران أسهل أنتوا مش فاهمين حاجة اللي عندي أسهل جدا أن يقوم يخف إنما الغفران هيكلفني دمي الغفران هيكلفني صليب هيخلي هيكلفني ذل إنما الشفاء ده كلمة كلمة ومن غير كلمة خلاص مجرد يعني يدخل المركب البحر يهدى مش محتاج يتكلم فقال لهم ايه لكن لكي تعلموا عشان تفهموها صح ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر الخطايا عشان تعرفوا ان انا كابن الانسان ليا نفس السلطان بتاع الله في غفران الخطايا هديكوا دليل على الحاجة اللي انتم مش شايفينها بعينيكم انا اديته غفران ودي اغلى من, من اللي انتم طلبتوه بس هديكوا اللي انتوا طلبتوه كدليل بس قال للمفلوج لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى البيت إلى بيتك ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا كلنا نخيص لو شفنا حاجة زي كده تخيلوا لو شايفين واحد مشلول بقاله كذا سنة ومتأكدين وقام يمشي ياه لكن كام واحد بيهيص وهو طالع من سر الاعتراف مغفورة لك خطاياك ولا حد حاسس بأي حاجة أنا أقصد أيهما أيسر إحنا فرحانين بالشفاء طب والشفاء الروح ده اللي بقاله سنين ده جاي تايب ده لما يسمع في مغفورة لك خطاياك أهم من الشفاء وأهم من النجاح وأهم من أي حاجة في الدنيا لو أنت عارف ربنا بيفكر إزاي وبيحسبها إزاي هتعرف إن كل مشاكلك دي صغيرة جدا وتافهة جدا وما تكلفش حاجة في ربنا إنما قضيته وموضوعه ومشغوليته إنك تاخد غفران يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى توبة قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوف وقائل قائلين أننا قد رأينا اليوم عجائب إحنا برضو أصلنا ماشيين بعينينا المريض لما يخف تبقى معجزة طب والتائب لما ياخد غفرة ما تبقاش معجزة دي أعظم من أي معجزة صدقوني مش هنعرف قيمة اللي احنا بنقوله ده غير في السماء عشان كده مرة تلاميذ أظن أنبا أثناسيوس وبعض قالوا أنبا أنطونيوس جم سألوا أبوهم الروحي يعني أثناسيوس الرسول قالوا له احنا ناس يعني ربنا لم يعطينا مواهب عايشين رهبان بقالهم سنين وقديسين وبتاع ليه ربنا ما ادناش موهبة شفاء ليه ما ادناش المواهب اللي بنسمع عنها في الكتاب وطبعا دول أولى من أي حد قال لهم كلمة حكمة جميلة قال لهم ليه تقولوا كده انتوا لو رجعتوا واحد لربنا بالتوبة انتوا قومتوا ميت بس قدام ربنا لو خليت واحد يقرا كلام ربنا ويحبه انتوا فتحتوا عينين اعمى انتوا لو حركتوا واحد اناني عايش لنفسه لعمل الخير انتوا فكيتوا يد يابسه انتوا لو رجعتوا واحد يروح الكنيسة انتوا قومتوا مفلوج خليتوه يمشي قال لهم هي دي المواهب الأقيم والأهم إنما صنع المعجزات العادية مش هيدخلكوا السماء الأعمال دي هي اللي توزن عند ربنا أكتر خلينا نفكر بالطريقة دي إن احنا نطلب أولا الغفران أولا الملكوت اطلبوا أولا ملكوته وهذه كلها تزاد لكم على البيعة حتة الشفاء والقضية والولاد والنجاح ده على البيعة صدقوني ده ما يستاهلش كل الزن اللي بنزنه يا ريت نص الزن حتى يروح في اتجاهات روحية انما يعني كل طلباتنا مادية كأننا مش فاهمين خالص اللي ربنا بيفكر فيه واللي هو عاوزه لإلهنا كل مجد وكرم الأبد